أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الشريط الخامس من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله قبل أن أبدأ درسنا في ليلتنا هذه فإنني يسعدني أن أدخل في موضوع قبل موضوعنا أن مجتمع الملتزمين اليوم وللأسف الشديد وهو ضمن مجتمعات المسلمين عموما يعاني من أزمة أزمة حقيقية في الأخلاق ومن أول الأخلاق التي ينبغي أن نتعلمها في ليلتنا هذه وأنا سأحاول أن أوثركم على نفسي بأن نتذاكر في كل ليلة خلقا جديدا نتعلمه خلق الليلة الحلم خلق الليلة الايه الحلم الرفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ونحن في مجتمع وفي ظروف وفي زمن أخلفت جميع الناس حدة كان زمان واحد يقول لك ان فلان ده نرفز فلان في وسط مئات النهاردة كله نرفز كل للأسف الشديد أين الحلم وأين الرفق وأين الصبر وأين الهدوء وأين تلافي الأخطاء وأين حسن الظن بالمسلمين كل ده ضاع نريد أن نعيده مرة أخرى ونراه في ليلتنا هذه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينوا في أيدي إخوانكم خليك لين في إيد أخوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة أناخ هو ده المؤمن سيده كده يجي معاه لين هين لين طيب هذه الطيبة لا تعيبه بل هي شرف له فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه نعود إلى موضوع درسنا في ليلتنا هذه وهذه ليلة الجمعة ليلة الثامن عشر من ربيع الأول سنة 1420 ليلة الثاني من يوليو سنة 1999 وهذا هو الدرس الخامس من دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع حادثة شق الصدر شق صدره صلى الله عليه وسلم وقلنا أننا نستفيد منها فوائد فلا نغالي فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا ولا نتدخل بأهوائنا وعقولنا فننفي هذه الحادثة بل نقف موقف أهل السنة فنثبت الحادثة ونثبت تلك الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه ولما بلغ ست سنين رأت أمه زيارة قبر أبيه بيثرب فخرجت ومعها ولدها اليتيم وحاضنتها أم أيمن وجد الغلام عبد المطلب ونقف هنا وقفة في مسألة زيارة القبور للرجال وللنساء أما للرجال فقد قال رسول الله الناس اللي ما بتصليش على النبي تبطل بخل صليت عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بالنسبة للرجال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها بالأمر والأمر بعد النهي يفيد الند كما يقول الأصوليون نهى عن شيء ثم أمر به فالأمر لا يفيد الوجوب بل يفيد الند فهنا انتدب الرجال لزيارة القبور قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ولذلك ناخد واجب الأسبوع وهذه عادتنا إن كل أسبوع ناخد مجموعة من الواجبات قبل ما نروح ما تنساش الحتة دي أول واجب الليلة أن لا الحلم نسيتوا انتوا الحلم الحلم والرفق يبقى الأسبوع ده تجاهد نفسك على أن تكون حليما رفيقا اثنين أن تزور مقبرة مش شرط ورا ميت ومش شرط أبوك أو أمك وإنما تزور قبرا تتذكر فيه الآخرة اللهم ذكرنا بك فلا ننساك حين تزور مقبرة وبعض المقابر لا تصلح للزيارة زي البساتين أنا جدي مدفون في البساتين نسأل الله أن يرحمه وموت المسلمين لما تروح البساتين بيقولوا عليه حوش في راجل ساكن هو ومراته وولاده وتلفزيون وراديو وأغاني احنا كده مش في قبر احنا في قصر في مكس فلذلك هذه تزورها برا بوالدك أو والدتك أو جدك تذهب لتسلم عليه وتدعو له وهذه آداب زيارة القبور قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إذا أنا زرت القبور فماذا أصنع قال تقولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولما تطلب منه حاجة لازم يديها أحسن حاجة عنده صح يبقى لو كان ينفع قراءة القرآن على القبر كان قال لها غير القرآن لو كان ينفع إنها تاخد ورد و... وجريد كان قال لها خدي ورد وجريد لو كان ينفع إنها تاخد شريك و... عجوة وبلح على روح الميت كان قال لها خدي معاكي كذا وكذا علمها شيئين اثنين السلام على الميت والدعاء له بس فأي شيء زاد على هذا فهو بدعة يبقى لما تروح تزور القبر تعمل حاجتين اثنين أول حاجة ايه التسليم عليه اثنين الدعاء له لازلت أتكلم عن الرجال تزور قبر أبيك قبر أمي قبر أقاربي قبر من لهم حقوق علي للعظة والعبرة والتسليم والدعاء وانتهت القضية واحد يقول لي كويس ربنا قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يبقى احنا إذا كنت هتزور أبوك ولا هتزور أمك من باب أولى تزور الحسين والسيد لأن دول أهل بيت النبي صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بتصليش عليه ليه جزاك الله خير يقول بدأت زي ما ازور ابويا وازور امي ازور اهل بيت النبي لهم حق علي قال الموده في القرب وهنا نقول يقينا ان قبر السيدة زينب ليس فيه السيدة زينب قولا واحدا يقينا لان السيدة زينب لم تدخل مصر ابدا بل عاشت وماتت في بلاد الحجاز في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة يبقى القبر ده ما فيهش حد من قلب بيت النبي أكيد والحسين مثل ذلك قتل في كربلاء استشهد رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن السيدة زينب وأرضاها ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع في الجنة درجاتهم الحسين رضي الله عنه استشهد في كربلاء في بلاد العراق ولم يعثروا على رأسه قطعوا رؤوس آل بيت النبي وكانوا أربعين واحد ودخلوهم على يزيد بن معاوية عمله الله بما يستحق فصار يعبث فيها ولم يعثر عليه إلا ما ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة دخل عليه وهو يعبث في شفتيه بعصا في يده فقال له كم قبل رسول الله هاتين الشفتين صلى الله عليه وآله وسلم مش موضوع الشايف ان الكلام ده في العراق ودفن يحكوا لك بقى اختراع ده مش عارف مين سرقتها وجابتها في شنطه الراس ودفنت في مصر كذب زور فلا هنا في قبر ولا هنا في قبر ولو كان الحسين دفن والسيده دفنت ما كانش ينفع نروح برضه ليه لان هذا القبر صار وثنا يعبد من دون الله بتلاقي عند الحسين اللي يقول يا سيدنا الحسين اشفي لابني في كده ولا مفيش طب احلف والله في اللي بيقول له يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر يا سيدنا الحسين مراتي بتخلف بنات انا عايز ولد يا سيدنا الحسين بيحصل اه وفي نذر لغير الله ان لو الواد نجح يا سيدنا الحسين ليك عندي خروف وفي دعاء غير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله فكل الشركيات هناك سيدة زينب حاجات بقى ايه افقع من كده لانها رئيسة الديوان اه يا سيدة زينب يا رئيسة الديوان عايزين كذا وكذا قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا لا تدعوا مع الله أحدا وحد أيوة لازم تبقى موحد ما أقصدش أقول لك قل لا إله إلا الله لازم تبقى موحد لا تعبد إلا الله يعني لا تدعو إلا الله لا تطلب إلا من الله لا تستغيث إلا بالله لا تتوكل إلا على الله لا تنيب إلا لله لا تتوب إلا إلى الله لازم فالشركيات اللي بتحصل هناك ما ينفعش انك تروح إلا وتغير وإذا غيرت هيغيروك فلذلك ما ينفعش تروح خالص قولا واحدا والصلاة هناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا فالشاهد أنك ينبغي أن تزور قبور أقربائك التي ليس فيها معصية لله وإن وجدت معصية لله فأمر وانهى ثم بعد ذلك ينبغي أن تزور قبورا أخر تستطيع أن تستجمع فيها قلبك تروح للمقابر اللي في 6 أكتوبر اللي في طريق الفيوم مقابر الجيزة دي معرفش القاهرة في مقابر فين برضو حتة صحراوية كده فيها مقابر تروح المقابر هناك وربنا يكرمك كده بمقبرة مفتوحة تنزل تنام لك في التربة شوية آه تنام مش تنام تنام ترقد يعني وتتذكر ان لو دخل عليك الملكين في الحالة دي وقالوا لك من ربك هتقول ايه تتذكر وانت رائد في المقبرة انك انت هناك هيتفتح عليك باب الجنة ولا باب النار تتذكر وانت رائد في المقبرة الجليس اللي هيدخل عليك جليس صالح ولا جليس سوء عملك الصالح ولا عملك السيء لازم تزوروا المقابر أما زيارة المقابر بالنسبة للنساء فبعض العلماء على المنع والتحريم نهائيا ممنوع بدليل لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المآكل والمشارب والسرج وبعض العلماء على أن النساء مثل الرجال لأن هذا الحديث ضعيف جدا قال الحديث ضعيف فيكون أصل المنع منع الرجال والنساء والإباحة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فالإباحة للرجال ونساء قال وإن صح الحديث فالحديث لعن الله زوارات الزوارة يعني كثيرة كثيرة الزيارة اللي بتزور كتير لكن إذا زارت على فترات متباعدة فلا بأس في ذلك ثم إن اللعنة كان في وقت النهي فلما جاءت الإباحة نسخت اللعنة فعلى ذلك نقول أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر للعظة والعبرة فإذا غلب على الظن أن زيارة المرأة للمقابر تجديد للأحزان هتروح تعيط بقى وتقول يا ابويا يا جملي يا سبعية فيحرم زيارتها فتخرج من بيتها بالضوابط الشرعية ألا يظهر من جسمها شيء ألا تختلط برجال ألا تتعامل مع رجال ألا تجدد الأحزان ألا تفعل منكر ولا حرام بل تتعظ وتعود فبهذه الضوابط يجوز للمرأة أن تزور المقابر نعود للسيرة معلوم أن أبا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرض وهو قادم من تجارته بالشام فمر بأخواله في المدينة ليمرض فمات ودفن في المدينة فأرادت أم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر أبيه فأخذت ابنها وجده لأن الأصل برضو أنه لا يجوز السفر إلا مع محرم كانوا هم في أصل المسألة ما كانوش على شرع ولا على دين لكن الفطرة إن المرأة ما ينفعش تسافر لوحدها الفطرة كده لكن لما استرجلت نساؤنا سافرنا بغير محرم لما النساء في عصرنا استرجلوا بقوا رجاله بقوا يسافروا من غير محرم لكن الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم واحد يقول لي ده مش يوم وليلة ده بالطيارة ساعتين ده بالعربية لمدة ساعة أقول لك الرسول ما قالش زمن يوم وليلة وإنما قال إيه مسيرة يوم وليلة مسيرة يوم وليلة سبعين كيلو يعني من هنا لقوسنا سبعين كيلو بنها خمسين قوسنا ستة وستين بركة السبع تلاتة وثمانين طنطة تسعين فينبغي انك انت تبقى عارف اكتر من سبعين كيلو بمتر لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير رجل محرم ابوها زوجها ابنها جدها عمها خلها هؤلاء محارمها من الرجال الذين ينبغي أن يسافروا معها فلذلك كان مع أم النبي صلى الله عليه وسلم جده فمكثت هناك شهرا ثم قفلت راجعة فبينما هي في الطريق زاد عليها المرض في أوائل الطريق فماتت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عمره قد ايه ست سنين انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه إلى كفالة جده جده اسمه عبد المطلب كان أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها ما رآه قط شيء إلا أحبه كان سيد قريش وكان له مفرش في الحج حج إسماعيل لو شفتوا الكعبة هتلاقي الكعبة البناء المربع وفي بناء واطي مرتفع كده متر ونص نص دايرة جنب الكعبة ده اسمه حجر إسماعيل وهنعرف ان ال... ليه المنطقة دي اتعملت كده نص دايرة لأن المكان ده زي ما هيجي في بناء الكعبة هيجي معانا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل الكلام عن الكعبة والكلام عن الكعبة كلام جميل اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة إن شاء الله عز وجل هنقول إن قريش أرادت أن تبني الكعبة وكان بناء الكعبة كل المسافة دي فقصرت أموالها الطيبة النظيفة الطاهرة الحلال أن تبني الكعبة فاقتصروا على هذا وعملوا السور الصغير ده شاهد كان في المكان ده عبد المطلب بيحط زي ما نقول سلته ومسند ويقعد المكان ده بتاعه في حجر إسماعيل لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحد السلته اللي محطوطة والمسند دول حدش يقعد عليهم غير مين عبد المطلب فيش غيره وكان النادي من قريش كل قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرس كله بعد الشلتة دي حدش يقرب له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش أول الرسول ما جه لسه بيمشي كده ست سنين راح قاعد على المفرش فجذبوه شدوه فبكى فقال عبد المطلب وذلك بعدما حجب بصره كان في آخر عمره عمي ما لابني يبكي ابني بيبكي ليه قالوا إنه يريد أن يجلس على المفرش فقال عبد المطلب دعوا ابني فإنه يحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط خلي بالك عايزين نتعلم منها حاجة لما تبقى في البيت وتلاقي ابنك طلع على الكنبة وبيأذن تقولش بس يا ولد بلاش دوشة لا سيبه يأذن لما يطلع ويقعد يقرا قرآن ما تسكتوش يقرا غلط صحح له وشجعه لما تلاقيه جايب كتاب من كتب الدين وفتحه وقاعد يقرا فيه هو ما بيقراش ولا حاجه فتحه بيبص فيه ما تقولش هات عيب غلط لا اقرا له خلي الكتاب في ايده واقراه وفهمه واقعد دردش معاه وكلم وكبره لازم نكتشف ابنائنا يا جماعه مصيبتنا اللي ضيعت اولادنا ان احنا ما اكتشفناش اولادنا وهم صغيرين ما اكتشفناهمش ما عرفناش طاقاتهم قدراتهم مواهبهم ما عرفناش اسلوبهم ما قدرناش نصاحبهم ما قدرناش يبثونا همومهم ما قدرناش ان احنا نخليهم ننفخ فيهم طاقة الزعامة والإمامة والقوامة فعشان كده طلعوا عيال عيال عشان كده الأمة النهاردة تربت تربية القطيع تربية العبيد لا تربية القادة ولا الصف المنظم فاكرين مثال اديته زمان انا شايف ناس كتير من حبايبي عارفينه لكن هقوله تاني عشان برضو شايف ناس حبايبي اول مرة يحضرونا من ساعة ما حضروا هنا فما سمعوش المثال ده قبل كده يذكر ان راعي غنم كان يرعى غنمه فوجد شبل اسد فوجد ايه شبل اسد صغير خالص رضيع فاخذه وجعل يرضعه من نعجه حتى كبر هذا الشبل وهو يتربى وسط وسط الغنم الأسد كبر بس متربي في وسط غنم فصار يتعامل كأنه خروف كأنه خروف يأكل برسيم والنعجة دي تنطحه والخروف ده يرفصه والتيس ده ينط عليه وهو شكله أسد وفي مرة مرت قافلة من الأسود فرأت الأسد في وسط الغنم والغنم تضربه وتحبس به وتقفز عليه وتأكل طعامه وهو يأكل الخضرة والحشيش فاندهشت الأسود أسد في وسط الغنم فزارت الأسود فجرت الغنم وجار هو فجروا إليه وأتوا به وقال له الأسود ما بالك تجلس في وسط الغنم قال أنا خروف قالوا له لا انت أسد قال لهم لا لا لا أنا خروف قالوا لا انت أسد ابن أسد بس أزأر كده وهتشوف الخرفان هتعمل ايه فراح فعلا اوه زأر الله أكبر فكل الخرفان جري وصلت ابدا الاصل ان انت اسد بس اتربيت في وسط غنم لو زقرت كل الغنم هتجري بس المهم ان انت برضه لسه بتاكل برسيم لسه قاعد في الدنيا لسه همومك دنيا لسه سايب الخرفان تتنطط عليه لانك ما بتزقرش قاعد تمأمأ فلو زقرت كل الخرفان هتجري ولما زقر الأسد في 73 في العاشر من رمضان ايه اللي حصل الخرفان جريت جريت لكن هو عاد رجع نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم فالشاهد يا شباب أنك إذا رأيت ابنك يستشرف للشرف ما تكبتوش لما تلاقيه مثلا أخته خارجة فيقول لها رايحة فين فلوس ايه بنت مالك انا هنا ابوها في البيت لما اموت تبقى تقول لها انت رايحه فين لا لا لا لا خليه يبقى راجل لما يشوفها لابسه ايه اللي انت لابسه ده الدار انت وسيبه يرسم الرجوله خليه يبقى راجل خليه يتصرف لما يقعد كده ويقول لاخته اعملي لنا كوبايه شاي ماشي ماشي بعد كده بحنيه قول له لا مش هي دي الرجولة الرجولة كذا وكذا وكذا وعشان تبقى رجل تبقى كذا وكذا وكذا علمه لكن لما تشوف منه حاجة زي كده ما تضربوش تقول له أختك أكبر منك تعالي اضربيه على قفاه لا قتلته ضيعته تقولوش أختك أحسن منك ما تقولوش أخوك الصغير أحسن منك لا وإنما ينبغي أن نفهم كيف نربي أولادنا اللهم ربي لنا أولادنا يا رب كان عبد المطلب خيرا مع قومه كان يطعمهم الكبد والسنام وذات يوم بعث عبد المطلب ابن هاشم بابن ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في طلب إبل له إبل لعبد المطلب بعدت فقال للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم روح شوف الإبل اتأخرت ليه هاتهم لي وتعالى ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الولد الموفق برضه بيبقى من صغره موفق ما تبعتوش في حاجة إلا وزي ما بيقولوا وشه حلو وشه حلو بيجيب خير فكان رسول الله كذلك ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها فلما بعثه في طلب الإبل أبطأ عليه اتأخر فخاف فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول يا رب رد راكبي محمدا يا رب رده واصطنع عندي يدا يا رب رد راكبي محمدا يا رب رده واصطنع عندي يدا فلم يلبث أن جاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والإبل فاعتنقه وقال يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط والله لا أبعثك في حاجة أبدا ولا تفارقني بعد هذا أبدا وهذا لا ينبغي في تربية الأولاد يعقوب عليه السلام لما اخوات يوسف قالوا له أرسله معنا غدا ها يرتع ويلعب وإنا له لناصحون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به لما بيبعد عني بحزن فلذلك أخذوه فقتلوه ما قتلوهش رموه في الجب يعني قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين فلذلك أعلمك وينبغي أن تتأكد من هذا ألا تفرق بين أولادك في المعاملة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا بين أولادكم في العطية وذكر في بعض طرق الحديث وإن كان فيه كلام أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ولو بالقبل يعني لما تبوس ده تبوس ده مش يبقوا واقفين حواليك ثلاثة أربعة أولادك تبوس الصغير وتسيب دول تلاقي الكبير يقول أنا نفسي أبويا يطبطب علي مرة عندكم يطبطب دي ولا لا يطقطق واحدة واحدة هي هي فالشاهد إن فعلا أحيانا يفتقد طفل الحنو فلما يشوف أبوه بيحنو على غيره ينكسر قلبه وخد حتة مني لله تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم قد ينكسر قلب أبيك حين يراك تكرم غيره بما لا تكرمه به وصلت آه لما أبوك يشوفك مهتم بأبو صاحبك سلم عليه وتبوسه من هنا ومن هنا واخده بالحضن وتعالى واقعد هنا وتجيب أكل و و و أبوك يغير يزعل ولو شافك وانت بتبوس ايد الشيخ تبقى مشكلة ودي حصلت كتير خلي بالك لما تجيب ابوك لازم تبقى مؤدب وراه تحترم تبوسه هو وهو يسلم وكل حاجة وانت خليك بعيد او خليك وراه ما تظهرش قدامه احترامك لحد غيره اكتر منه ولا إكرامك لحد غيره أكثر منه ولا برك بحد غيره أكثر منه وإلا بتجرحه في كرامته لأنه يعتبر نفسه صاحب الحق الأول عليك ولازم تبقى عند عزم
ثم مات عبد المطلب ومات عبد المطلب على الكفر على الشرك وقد ذكرت دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته إن فعلت ذلك تكونين مع جد أبيك في النار فأثبت النار لجده ونسأل الله العافية من النار مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن ثمان سنين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي خلف جنازته ويبكي ودفن عبد المطلب بالحجون وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولاية عمه أبي طالب وكان عبد المطلب قد آلت إليه الرفادة والسقاية فوري السقاية العباس والرفادة أبو طالب وكان العباس ابن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد يقول لا أحل زمزم لمغتسل وهي لشارب حل وبل لما آل أمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين إلى عمه أبي طالب كان أبو طالب كثير العيال فقيرا ومع ذلك كان عظيم الاهتمام والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال أبو طالب كذلك عظيم الاهتمام والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو طالب وفي سنة خرج أبو طالب إلى السام ولم يأته قلبه أن يترك رسول الله في مكة صلى الله عليه وسلم فاصطحبه معه في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب بحيرة الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت فبينما هم يحلون رحالهم جعل يتخللهم الراهب صومعة لراهب اسمه بحيرة في وسط الطريق بين مكة والشام كانوا عاملينها علامة زي ريست راحة فهم معديين بيحلوا رحالهم محملين على الجمال البضاعة ينخوا الجمل ويشيلوا البضاعة ينزلوها الأرض عشان الجمل ايه يستريح أناخوا جمالهم وحلوا رهالهم جلسوا كانوا كل سنة بيجلسوا مرتين رحلة الشتاء والصيف ما كانش بيخرج ولا بيعبرهم ولا بيتعرف في المرة دي قام خرج وقعد يمشي في وسطهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش شيوخ كبار ما علمك قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاح خاتم النبوة والورقة اللي وزعناها فيها وصف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصلتكم ولا لا طب نجيب شوية إن شاء الله فيها وصف خاتم النبوة كم مجموعة شعرات على رسم هلال زي التفاح قال لهم تحت ناغص كتفه الايمن الحتة اللي انت ما بتطولهاش دي اللي هي العظماية اللي بتطلع كده في دي بالظبط مجموعة شعرات ملتفة زي الدايرة ناقصة حتة كأنها هلال على كتفه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو ده خاتم النبوة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم في رعيه الإبل قال أرسلوا إليه الرسول لما نزلوا الحاجة عن الإبل بعتوا الإبل ترعى فالرسول خد الإبل وراح يرعاها قال لهم هاتوه فأقبل وعليه غمامة تظله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه عليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى الشجرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة إليه الشجرة الظل بتاعها كده لما الرسول قاعد بعيد في الشمس الشجرة جت عليه كده قال انظروا فيء الشجرة مال إليه فبينما هو قائم بحيرة قام يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم قال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه سبحان الملك العداء واضح ولا لا ولا لسه ما شفتوش يعني بعد البوسنة وبعد الكسوفة ما شفتوش العداء بعد كل هذا القتل والتشريد للمسلمين ما شفتوش العداء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر العداء واضح لما سمعوا ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خارج طلعوا عشان يقتلوه فبحير الراهب قال لهم كلمة مفيدة جدا كلمة عقلية قال لهم أرأيتم أمرا أراد الله أن ينفذه أن يقضيه هل يستطيع أحد رده يا سلام لو عندنا الإيمان ده لما يجي الكلام على غزوة بدر إن شاء الله عز وجل لو قدر هتلاقي إن أبو جهل لما خرج ومعاه جيشه خرجت له قبيلة غفار وقالوا له إن كنت بحاجة إلى الرجال نمدك بالرجال فقال أبو جهل مين؟ أبو جهل كلمة خطيرة جدا قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة ده مين اللي بيقول أبو جهل أهو في ناس النهاردة أغبى من أبي جهل أبو الله أبو جهل بيقول وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد ها بالله طاقة قال لهم لو بنقاتل ربنا احنا مش قده في ناس النهاردة بيقولوا ان هم قده للأسف الشديد مين قد ربنا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه قاهر جبار الشاهد ان بحيرة الراهب الكلمة يا ريت كلنا نفهمها ويا ريت كلنا نعتقدها قال لهم إذا قضى الله أمرا مين يرده قالوا حدش قالوا خلاص ده أمر ربنا قضاه إن في نبي سيبعث اسمه محمد يبقى مش هتقدروا تقتلوه ما تقدروش ولا تقدروا تعملوا حاجة فبايعوا وأقاموا مع بحير الراهب فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده وزوده الراهب الكعك والزين ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاشتغل برعي الأغنام اشتغل برعي الغنم فرعاها لأهله بأجياد حتى بعث وهو يرعاها ورعاها لأهل مكة على قرارين وكان صلى الله عليه وآله وسلم حين يرعى الغنم يجتني الكباس وهو ثمر الأراك الأراك نوع من أنواع السواك شجر ريحته طيبة جدا جدا ومفيدة صحيا جدا جدا إلى أبعد حد كما شهد الأطباء فمعنى ذلك إن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان خبيرا في مهنته كان يتحرى الأسود من الأراك ويقول هو أطيبه هي دي برضو اللي نفسي فيها بشباب الصحوة ويمكن تيجي معانا في خطبة بكرة وهي بعنوان حداء الغرباء ان احنا نفسنا الشباب شباب المسلمين لما يمتهن مهنة او يحترف حرفة او يعمل في عمل ان يتقنه ويكون خبيرا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن أن يتقنه أن يتقنه سواء كان هذا العمل أخرويا أو دنيويا يعني لما تشتغل نجار تتقن المهنة لما تشتغل سباك تتقن المهنة لما تشتغل نقاش تتقن المهنة لما تشتغل ميكانيكي تتقن المهنة ومش عيب أبدا انك تشتغل اي مهنة ولو كانت مهنة حقيرة فانك اذا اتقنتها فقيمتك فيما اتقنت لا في نوع ما عملت انتبهت مهمة جدا دي ان بعض الشباب حصل على لسانس حقوق ومش عايز يشتغل محامي اشتغل ايه يوم يشتغل نقاش وهو ما يفهمش في النقاش ولا اتعلمها يلخبط فيسيء الى الاسلام معاه مجلوس تجارة ومش لاقي شغل يعمل ايه يشتغل مثلا اي حاجة المهم يلخبط ويسيء لا يا شباب انت صورة الاسلام بك يحارب الاسلام لابد ان تتقن شوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيرعى الغنم كان بيرعاها صح يتقن ويبحث ويجتري وخبير ماذا يطعم الأغنام مربى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهنا ننتقل نخلة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحمايته له وعصمته له قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث قل ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها كان لنا موضوع قديم زمان اسمه أخي الشاب كيف تواجه الشهوة كان الأصل قلت ينبني الكلام على أصلين الأصل الأول ألا تستحي من هذه المسألة فأمر الشهوة أمر طبعي مركوز في فطرة الإنسان فما تنكسفش إن شهوتك تسور ولكن القضية اعرف إزاي تعالج الشهوة هي بالظبط زي سيل جارف نازل اللي هيقف في وشه هيدمره فلازم نحول مجرى السيل بعيد عن العمار حتى لا يخرب الديار يبقى هي دي قضية الشهوة لو انت ما عندكش شهوة تبقى مش طبيعي تبقى مش انسان طبيعي الانسان الطبيعي لازم تكون عنده شهوة فلذلك لازم نشوف حلها بقى كيف تواجه هذه الشهوة وتكلمنا فيها على ان الشهوة تتركز في اربع امور النظر الى نساء المتبرجات والاستمناء والزنا والعشق الحرام اللي هو بيقولوا عليه الحب وعالجنا الامور دي الكلام ده كان زمان يعني لكن ان شاء الله لعلها تنزل قريبا في كتاب وان كان في جزئية منها نزلت في كتاب اللي هو بتاع علاج العادة السرية وفوجئت ان الشباب ما يعرفوش مفروض كلكم تاخدوه واللي ما ينتفعش بيه دي لغيره وانا لما بعلن عن كتاب يا جماعة او شريط انا لما بعلن يعلم الله عز وجل ان انا ماليش مصلحة في توزيع الكتاب ولا الشريط في توزيع الكتاب ولا نهائيا فلذلك لو مكتبة ابو بكر الصديق اخ خالد هو اللي بيبيع بره ده موضوعه فنسأل الله عز وجل ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها وانما انا ادلك على الخير الشاهد يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ولا مش بشر قل انما انا بشر ايه مثلكم يبقى لو ما كانش عنده شهوة ما يبقاش انسان كامل الكمال ان تكون الشهوة موجودة وان ربنا يعصمه هو ده الكمال مش الكمال انها ما تبقاش ما تبقاش موجودة خالص لا ده من شروط الانبياء ان يكون كامل في الخلقة والخلق فلذلك الرسول بيقول انا هميت مرتين هم بايه قال قلت لفتى من قريش باعلى مكة في أغنام لأهلنا نرعاها انظر غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان كما يسمر الفتيان قال نعم فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة سمعت الغناء وضرب دفوف وغرابيل ومزامير قلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيناي فما أيقظني إلا مس الشمس قال أنا داخل مكة لقيت طبل وزمر في ايه قالوا ده فلان بيتجوز قعدت ابص لهم نمت هذه عصمة الله ممكن يبقى الشاب مدي معاد انه يعمل معصية يجيله تعب ينام يضيع المعاد بس خلي بالك لو قمت من النوم ندمت على ضياع المعصية فهذا أكبر من المعصية وكتير قلت الكلام ده إن لو واحد وعد واحدة يزني بها وراح في المعاد وانتظر في المكان وما جاتش كتبت عليه زانية مش قلت لكم الكلام ده هنا قريب اه وقلت لي ليه مش الرسول قال إذا هم الرجل بسيئة فلم يعملها تكتب حسنة أقول إذا هم بسيئة فلم يعملها هو سابها لله تكتب حسنة لكن ده ما سابهاش ده كان إيه كان مصر بس هي اللي ما جاتش فعشان كده تكتب عليه الدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه لما ربنا يعصمك من الذنب احمد ربنا وكتير تحصل فاكر لما كنت ماشي ولقيت واحدة ماشية قدامك قلت مد عشان ابص لها انت جاي تمد كده راح واحد خبطك اهلا فلان ازيك عامل ايه وقف يسلم عليك على ما خلصت السلام بتتلفت ما لقيتهاش اه ربنا عصمك قول الحمد لله فاكر لما كنت قاعد في مجلس ورتبت كذبه انك هتكذب تقول كذا وكذا وكذا وكذا ورسمتها في دماغك فوجئت انهم انشغلوا واتكلموا هنا واتكلموا هنا واتكلموا هنا ونسيت تكذب اهدي ربنا ايه عصمك قول الحمد لله وساعتها تجدد التوبة وتتوب الى الله لان الله يحبك فيمنعك من الذنوب والمعاصي يا ما شباب نفسه يزني ومش عارف ويا ما شباب بيلاقيها في رجليه رايح جاي صح المعصوم ده لأن ربنا بيحبه فبيوفقه ويحميه ولله عناية خاصة بمن يحبه لما يحبك بيعتني بيك عناية خاصة ما يضيعكش بيحرسك لو غفلت يبعت اللي يذكرك ولو جيت تضيع يبعت اللي يحميك ولو صممت تقع يمرضك او يسجنك او يشغلك عشان ما تعصهوش اصله رحيم كريم بس انت ما تعرفوش كويس والله لو تعرفه تحبه والله تحبه وانا نفسي تحبوا ربنا والله نفسي انكم تحبوا ربنا وانا تقطع حتت بس تحبوه ومش هتعرف تحبه غير اما تعرفه كويس اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظماء اللهم ارزقنا حب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح تحبه وحب كل عبد صالح تحبه أحبتي في الله انظر لما هم النبي صلى الله عليه وسلم عصم والمرة الثانية مثل ذلك خرج نام ما صحيش لما الشمس طلعت قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بالنبوة يا واد اتربى حماك مرة واتنين قلت لكم قصة الولد اللي حلق لحيته عشان يدخل الجيش فلما حلق لحيته قال لك فرصة اروح ادخل سيما لان لما كان بلحيته كان بايه انكسف يدخل على السينما ما ينفعش ها قال لك فرصة فراح يدخل السينما بيقسم لي بالله دخل الكهرباء اتقطعت مفيش هو ربنا مش عايزك تعصيه قال لي حبيته قوي حبيته قوي اه هي كده لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عصم مره واتنين بعد كده خلاص فانت لما ربنا يحميك مره واتنين ما تعندوش ما تحربوش ما تعافرش اتلم بقى احسن هيفضحك ما انت لو ما رجعتش بالراحة هيجيبك على وشك هيجيبك هيجيبك اصله قادر ما تقول لا اله الا الله ثم اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رعي الاغنام برعي الابل فكان فيها هو وشريك له ثم عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتجارة فشارك رجلا يقال له السائب ابن أبي السائب فكان صلى الله عليه وسلم نعم الشريك كان لا يداري ولا يماري الله هي دي الأخلاقيات بقى كان نعم الشريك لا يداري ها؟ ولا يماري ودي مشكلة ان معظم الملتزمين ما عملوش شركة مع بعض الا وفشلوا ليه لان ما فيش عقود ذات بنود واضحة وما فيش اخلاص دول السببين بعد دراسة في حل المشاكل كتير يقول له انا عندي دكان انت معاك فلوس تعال نتشارك تجيب البضاعة وانا هبيع والمكسب بالنص ساعة العملية ما توسع وتكبر يقول له انت ليك فلوسك تاخدها انت يقول له لا ده انا ليا في الدكان طب انتوا كتبتوا ايه يقول لك ما كتبناش ما احنا كنا سايبينها على البركة لا دي ما اسمهاش بركة دي اسمها بلطجة لازم تبقى عقود ذات بنود واضحة كل شيء متحدد وواضح اتنين الاخلاص لان الورقة والقلم ما تحكمش ده اللي بيحكم الضمير والقلب اللهم اصلح قلوب المسلمين اللي بيصرى عقبة الرب ان يبقى ربنا شايفك وهيحاسبك وانك هتقابل ربنا اللي شايفك هو اللي هيحاسبك لذلك ده اهم صفة في الشريك لا يداري آه المداراة في بعض الأحيان بتبقى أخت الكذب يجي يقول له أنت بعت النهاردة بكام؟ يقول له أنا بعت أنا بعت بخمسين قصده امبارح وهو النهاردة باع بمية وخمسين يقول لك مداراة دي آه، مقصود شكل فالشاهد لا يداري اثنين لا يماري المماراة تكسب العداوة المماراة اللي هي الجدل الإلحاح عشان كده كتير أحب خلق إني لا أحب أتحايل على حد ولا أحب حد يتحايل عليا لما أقول آه بقول آه من الأول ولما أقول لا هي لا من الأول وانتهت وفي نفس الوقت لما اطلب حاجة بحب اتحايل على حد وأقول معلش وعشان خاطري ولله طيب لا ليه خليك جاد المماراة تكسب العداوة لأسباب أولها سوء الظن اثنين تضييع للوقت ثلاثة يغلب عليها أن تأخذ ما تأخذ بسيف الحياة وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام حرام فلذلك إذا أردت أن تشارك فشارك رجلا لا يداري ولا ولا يماري وإلا فابتعد عن الشرك فالشرك حرام الشرك بالله حرام لكن المشاركة في الأعمال مش حرام ونسأل الله لنا ولكم العافية آسف طولت عليكم الليلة دي بس برضو بحبكم في الله قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية حلوان شارع منصور أمام البنك الأهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته